أهلا بيكم في حلقة جديدة من شاهد عيان قصتنا النهاردة موجودة في الكتاب المقدس في سفر الملوك الثاني في الفصول من الفصل 2 لفصل 8 الله لا يترك نفسه بلا شاهد في أي مكان وربنا اختار ناس كتير عشان يكونوا أنبياء والأنبياء دول يوصلوا كلمته لكل بني آدم الأنبياء دول عملوا دور مهم في علاقة الناس بربنا في العصور المختلفة والسلسلة دي هتحكي لنا عن خمسة من الأنبياء الأوائل ودلوقتي هنسمع حكاية إليشع النبي المختار
أهلا بيكم أنا أنام واحد من أنبياء الله اتعلمت على إيد النبي العظيم إيليا أول مرة قابلت فيها إليشع كنت واقف جنب نهر الأردن الوقت كان بالليل وكنت لسه مودع صديق عزيز عليا لما شفت إليشع النبي ما حبيتهوش من أول نظرة كان شكله آه، آه، صغير أوي مغرور متسرع عايز يتحمل المسؤولية قبل الأوان ما كنتش أنا لوحدي اللي حاسس كده ناحية إليشع كان في أكتر من خمسين مننا هناك ومش ببالغ لو قلت إن كل واحد فينا كان شايف إن إليشع ما كانش الاختيار الصح ما كانش في حاجة معينة تميز إليشع بس زي ما قلت لكم قبل كده كان في على الأقل خمسين واحد مننا أكفأ وأجدر من الشاب الصغير ده مش فاهم اللي يختاروا ليه وإحنا فينا اللي بيخدم من أكتر من 30 سنة أنا نفسي خدمت في أريحة حوالي 40 سنة يعني مش فاهم ليه ما اختارنيش أنا المهم نرجع لموضوعنا باختصار لو كان الموضوع في ايدينا ما كانش حد فينا هيختار إليشع من اللي عرفنا عنه ما كانش هو الشخص المناسب علشان يبقى خليفة النبي العظيم إيليا
استنوا يا اولاد استنوا في حد جاي اهو هشوفه ونرجع للحارة تاني انت تايه يا اخ
خد يا ابني انت هتحتاج لدي انت ليه اديتني عبايتك انت مين من النهارده دي عبايتك انت يا اليشع انا اسمي ايليا ايليا التشبي النبي العظيم بجد بجد
لا لا استنى استنى ما تمشيش دلوقتي ارجوك هو انا فهمت صح ايوه يا ابني الرب اختارك عشان احل محلك مش بالسرعه دي طيب طيب اديني فرصة اودع امي وابويا واجي معاك اه روح لامك وابوك انا ما طلبتش منك تيجي معايا لا خليني خليني اجي معاك واكون خدامك هتعلم منك ازاي اخدم الرب روح بيتك يا اليشع واعمل اللي لازم تعمله
يا سيد ايليا يا سيد ايليا استنى استنى
ها يا ابني رجعت لابوك وامك لا هو احنا ممكن نقف شوية لكن انت عملت ايه في التيران بتاعتك اديتهم لواحد من خدم ابويا يرجعهم البيت بس مش كلهم الترام بتاعتي دبحتهم عملت ايه دبحتهم وبعد ما شويتهم على النار وزعت لحمهم على كل الجيران اصل مش ناوي ارجع تاني طيب تعال
هو احنا رايحين فين انا معايا رساله للملك رايحين للملك اخازيا ايوه الملك عيان قوي وانت رايح تشفيه لا انا رايح اوصل له رساله يلا بينا الطريق للسامره طويل آه، حاضر حاضر
هو ايه اللي حصل يا عفر الملك جرح نفسه ازاي آه يا هدرام بعد ما مات الملك أخاب أخازيا ورث ملكه والبيت اللي فيه الكرم البديع هو ده بعد ما بقى أخازيا الملك الجديد حب إنه يشوف أملاكه وبعدين في حاجات ما عجبتوش فأمر بشوية تجديدات ومن ضمنها البلكونة الكبيرة اللي بتبص على الكرمة
بس الكلام ده كان من سنتين تقريبا ايه اللي خلاه يجرح نفسه ما أنا جاي لك في الكلام أهو بعد العمال ما عملوا كل التجديدات زي ما أمر الملك كان في الأسبوع اللي فات حفلة كبيرة طلع الملك على السطوح عشان يتفرج على المركب الجديدة وقع من فوق الخشب بتاع الشغل الظاهر إن العمال ما كانوش نضفوا المكان كويس اه طب واحنا ليه دلوقتي رايحين لعقرون عشان نسأل إله عقرون بعل زبوب إذا كان الملك هيشفى ولا لأ أصله حالته وحشة قوي يا رجال يا رجال مين اللي بينده؟
مش عارف لكن باينه عايزنا نقف أيوة أنتوا رايحين فين؟
أنت تعرفنا؟
مش أنتوا عفرو وهدورام خدام الملك أخازية؟
ايوه لكن انت مين ارجع للملك اللي بعتك وقول له هو مفيش إله في إسرائيل عشان تروح وتسأله بعل زبوب إله عقرون قول له الرب بيقول لك إن السرير اللي طلعت عليه مش هتنزل منه لأنك هتموت لكن يا سيد نقول للملك الرسالة دي من مين؟
قول له إن إله إسرائيل هو اللي بعت لك الرسالة يلا يا ابني عندنا حاجات تانية لازم نعملها لكن يا سيد
مشي خلاص وأنا بقى أنا هعمل إيه دلوقتي؟ الملك بعتني عشان نروح لعقرون ايوه عشان نعرف له مستقبله دلوقتي بقى مالوش لازمه نروح مش كده الراجل الغريب اللي لابس لبس من شعر الجمل قال لنا المفيد تعالى بقى نرجع للملك ونحكي له على اللي حصل
يا نبي الله إيليا أيوة يا ابني احنا بقالنا نهار كامل ماشيين ولسه ما قلتليش احنا رايحين فين قريب هنوصل بيت ايل انت هتستنى هناك وانا هكمل الاريحه لا انا هروح مطرح ما هتروح انت عاوز تسيبني وخلاص لكن انا مش موافق حي هو الله مش هسيبك ابدا طيب كويس خالص يلا بينا مالك يا ابويا قلقان ليه
انت مش هتشوفني بعد النهارده ليه ايه إيه اللي هيحصل قريب يا ابني قريب قريب هتعرف كل حاجه
ابويا ايليا ايوه بقينا بعد الظهر خيالنا كبر على الارض ده صحيح احنا ما وقفناش في اريحه لا يا ابني ما وقفناش ممكن تقول لي دلوقتي احنا رايحين فين وايه اللي هيحصل احنا هنعدي نهر الاردن البريه لكن لكن يا ابويا ايليا نمشي في البريه بالليل اكيد هنتوه
مش ممكن نتوه احنا مش لوحدنا بص وراك يا ابني
ابويا في ناس ماشيه ورانا لكن مين دول دول كتير قوي فاكر رجال الرب اللي قابلناهم في بيت ايل مجموعه الانبياء اللي قابلناهم بره اريحه كلهم مشوا ورانا وعارفين احنا رايحين فين يا ابني واي واحد منهم ممكن يروح معاك في اي حته يروح معايا في اي حته هو انا هروح فين بالظبط
السؤال ده مش مظبوط هتفهم بعدين
هنعدي النهر ازاي يا ابويا ايليا الميه عاليه قوي والدنيا ابتدت تضلم
اديني العبايه دي يا ابني
ابويا ايليا الميه اتقسمت على الجنبين زي ما حصل مع موسى النبي بالظبط تعالى تعالى يا ابني طب والناس اللي ورانا هيلحقونا بقول لك تعالى ودلوقتي بسرعه وقبل ما امشي عاوز تسالني عن اي حاجه هو انت لازم تمشي يا ابويا طب هشوفك تاني لا مش هتشوفني طيب يا ابويا ايليا باركني وقول لي اني هكون رجل الله زيك دي حاجه مش في ايدي انا يا ابني في ايدك انت
ابويا ابويا في عربيات بخيول عليها فرسان جايين دول مولعين نار دي مركبات سنوية ابويا ابويا ابويا
ايه الكلام ده؟ يا- احنا لازم نبعت حد هو سيبنا نمشي كده لازم هو راجع الحقيقه لازم نشوف حل لازم نتصرف احنا لازم نبقى النبي ايوه طبعا لازم ندور عليه يعني ايه مشي؟ مش نمشي من هنا ولما مشي راح فين؟
هو فين الاب ايليا ايه ايه كرة النار الكبيرة قوي اللي كانت في السما دي انت ازاي عديت النهر إيه ده؟ هو الرب قسم الميه قدامك يا ابني هو فين
احنا محتاجين ندور عليه فعلا يا شيشان احنا لازم نلاقي ايليا النبي العظيم
كلكم اسمعوني انتوا مش هتلاقوه ايه ده يعني ايه انت عملت ايه هو مات
هو ممكن يكون هرب للبريه لا ارجعوا بيوتكم يا رجال الله ايليا مشي تقصد ايه بمشي يعني ايه ماشي احنا لازم ندور عليه بنفسنا يا اونام لازم نبعت حد الاريحه لازم نطلب المساعده اعملوا اللي انتوا عاوزينه انا راجع اريح الليله هو سايبنا ورايح فين بس ما ينفعش نروح بيوتنا نقعد هنا ونشوف هنعمل ايه زي ما انت شايف أريحة بلد كبيرة احنا كان عندنا الأكل والمواشي وكان عندنا تعاملات تجارية مع بني عمون حياتنا كانت كويسة جنب النهر لكن المية في البحيرة دي بقت مش كويسة والأرض ابتدت تبور
هتعملوا ايه
الحقيقة كان نفسنا أبونا إيليا يجي بلدنا ويبارك البحيرة لكن زي ما أنت عارف وزي ما انت عارف اهو ما جاش كان نفسنا كنا بنتمنى انه ينقذنا من الكارثة اللي احنا فيها بس انتوا ما لقيتوهوش في البريه
لا ما لقيناهوش انت كنت صح هو اختفى وهو دلوقتي كل املنا راحت شكلنا كلنا هنموت من العطش والجوع ولا بسبب المية البايظة احنا خايفين يكون ربنا تخلى عننا
ربنا ما تخلاش عنكم هاتولي طبق فيه ملح ايه طبق فيه ملح اه، انت ناوي تعمل بيه ايه مش انتوا عاوزين ربنا يرجع الميه كويسه ايوه بس اه، اه، ايوه طبعا عايزين طيب هاتولي الطبق والملح جواه يعني أنت اللي هتبارك المية بدل إيليا هاتوا له طبق فيه ملح هاتوا طبق فيه ملح فين البحيره
تعالى تعالى يا إليشع أه- أهي هناك أهي شايف يا إليشع هي دي المية مية كتير بس بس المية بقت مرة قوي و- ومحدش يقدر يشربها حتى اللي شربوا منها إيه ده؟ إيه ده؟
أهو يا سيد الطبق أهو الطبق اللي فيه ملح زي ما أنت ما أنت كنت عايزه
ارميه في البحيره في المية
اسمعوا كلمة الرب قد أبرأت هذه المياه لا يكون فيها أيضا موتا ولا جد ودلوقتي ارميه فيها
ودلوقتي نقدر نشرب منها المياه دلوقتي كويسة تعال يا فلد اشرب لكن لكن يا ونام بيتهيألي ان انت اللي اديني شوية مية ليشع اه اه حالا اتفضل اتفضل يا إليشع مية من البحيرة آه.
مناشا المياه كويسة خالص إليشع آه، آم، احنا كلنا بنشكرك قوي على مساعدتك لينا آه، يا ترى هتقعد معانا كام يوم هنا
الرب هو اللي ساعدكم أنا مش هقعد هنا الرب عاوزني في مكان تاني
هنشوفك تاني يا إليشع لو الرب أراد هتشوفوني تاني
شفته بعدها مرة واحدة بعدها بسنين كتير إليشع مرجعش أريحة خالص لكن سمعت عنه حكايات كتير قوي وأنا بعترف دلوقتي إني كنت غلطان في حكمي عليه ممكن يكون مش هو اللي احنا نختاره لكن كان واضح قوي إن ربنا اختاره نبي يتكلم باسمه بعد ما رجعت المية في النهر كويسة وتتشرب وده حصل قدام عيني إليشع راح علشان يكلم الملوك يبارك المؤمنين ويلعن المتمردين على الرب بكلمته كانت الوديان بتفيض بالمية وجيوش تنهزم في المعارك ملا الجرة بتاعة الأرملة بالزيت وقوم ابن الست الشونامية من الموت وأنقذ حياة الأنبياء من الموت بالسم وشفى الراجل اللي من أرام من الجزام ربنا استخدم إليشع علشان يبين قوته أكتر من إيليا آخر مرة شفته فيها كنت رايح أشوف يرام ملك إسرائيل الجديد اللي كان بيحضر لحرب جديدة في الجنوب
يا رجل الله يا رجل الله
إليشع أنت هنا؟
انت بعيد قوي عن بيتك بتعمل ايه هنا
أنا رايح السامرة معايا أخبار عن الأراميين هما مشوا من هنا هو انت قصدي آه, آه, اه طبعا ربنا هو اللي قالك انهم جايين مش كده في الحقيقة أنا شفتهم وأنا بريح شوية في يزرعيل وشفتهم وهم رايحين على سامرة تيجي معايا للملك
يكون للشرف قول لي يا إليشع انت ليه كنت بتراقب طريق يزرعيل الرب قال لي على الهجوم ده ولما حذرت الملك يورام ما سمعنيش عشان كده قلت راقب بنفسي والنهاردة الصبح شفت قوات أرام بتتحرك لكن يا إليشع لو كنت شفتهم النهارده الصبح ف مش هنلحق نروح السامرة عشان نحذر الملك قبل جيش الأراميين ما يوصلوا إليشع مش شايف إننا لازم نسرع شوية هنعمل إيه؟
احنا لازم نثق في ربنا ونشوف عمل ايديه شايف القرية اللي قدامنا دي أيوة أيوة يا إليشع دي مدينة دثان هنبات هنا الليلة
نبات هو احنا مش هنروح السامرة؟ طب وجيوش الأراميين؟
ونام خليك واثق في ربنا الأراميين هيجوا دثان
إليشع إليشع اصحى
وصلوا أيوة يا إليشع البلد متحصرة بالأراميين الإشاعات بتقول إنهم هيحتلوا البلد الفجر ها هنعمل إيه؟
مش قلت لك إنهم جايين
أيوة طب بس تعالى معايا الشمس ابتدت تطلع بص على التلال شايف ايه
الدنيا ضلمة لكن آه، شايف آه، جيش كبير بخيول وعربيات آه الأراميين حصروا البلد
ما تخافش اللي معانا أكتر منهم بكتير لكن يا إليشع
يا إلهي افتح عينيه عشان يشوف بص تاني كده شايف ايه
أبص على إيه إيه ده يا إليشع آه آه جيش جيش الأراميين متحاصر بجيش أكبر منه التلال مليانة بالخيول وعربيات نارية إيه دي دي أجناد سماوية يا إليشع الله أرسل ملايكة يحمونا ويدافعوا عننا
لما جيش الأراميين هيهجم الصبح هينتصروا لا مش هينتصروا يا إليشع المجد لإله السماوات رب القوات
دلوقتي ربنا بيبعت لكل واحد فينا دعوة يا ريت نتجاوب معاه وزي ايليا النبي إليشع اتعلم إن مخافة ربنا والثقة فيه والإيمان بكل اللي بيقوله بيحموك من الخوف من البشر لما طلع الصبح ربنا مش بس حاصر جيش الغزاة ده كمان ضربهم بالعمى صلوات إليشع جابت نتيجة مبهرة أنا وإنت كمان مدعوين للإيمان بيسوع المسيح فإذا قبلناه رب ومخلص وخدنا قرار نمشي معاه طول حياتنا هيغفر لينا خطايانا ويدينا حياة أبدية وكمان روح القدوس هيسكن فينا وهيساعدنا كل أيام حياتنا ربنا عايزنا ننمو في الإيمان بالمسيح وده ملوش غير طريق واحد إن تكون لينا صلة بيه لازم نجاهد في إننا نعيش بدون خطية ولو وقعنا فيها نطلب من ربنا إنه يغفر لينا نصلي عشان ربنا يرشدنا دايما وكمان نصلي من أجل الآخرين اللي هم أصحابنا وقرايبنا أو حتى أعدائنا نقرأ في الكتاب المقدس كل يوم ربنا بيكلمنا من خلال كتابه المقدس والإنجيل بيساعدنا إننا ننمو في الإيمان وكمان بيعرفنا إزاي نعيش أنا هدعي من قلبي دعاء صغير يا ريتك تسمع الدعاء وبعد كده تكرره معايا يا رب يسوع المسيح أشكرك لأنك دخلت حياتي أرجوك يا رب تساعدني عشان أنمو في الإيمان بيك اديني القوة والحكمة إني أعيش كل أيامي ليك ساعدني يا رب إني دايما أمشي معاك وتكون سيدي وإلهي أنا بصلي في اسمك يا يسوع آمين
نحو غناء أمجادك تجذبني أسير نحو ظلال حبك أدنو أيا غدير نحو غناء أمجادك تجذبني أسير نحو ظلال حبك أدنو أيا قدير أشتاق أن أرى أعيش في حمى أبقى جوار صدرك تدكئني يداك أشتاق أن أرى أعيش في حمى أبقى جوار صدرك تدكئني يداك تحملني يمينك من مهد للمشيب تضمني وتبقى لي مدى الدهر قريب تحملني يمينك من مهد للمشيب تضمني وتبقى لي مدى الدهر قريب نحو غناء أمجادك تجذبني أسير نحو ظلال حبك أدنو أيا قدير نحو غنى أمجادك تجذبني أسير نحو ظلال حبك أدنو أيا قدير ترعاني كل آن تشعرني بالأمان وتضيء شمس برك من حولي المكان ترعاني كل آن تشعرني بالأمان وتضيء شمس برك من حولي المكان فأراك ربي عاطفا وبالحب تصون لي تجذبني أسير نحو ظلال حبك أدنو يا قدير نحو غناء أمجادك تجذبني أسير نحو ظلال حبك أدنو يا قدير
ودلوقتي يا ريت تكرر معايا الدعاء ده خليها صلة بينك وبين ربك خلي الكلام ده بجد يخرج من قلبك يا رب يسوع المسيح أشكرك لأنك دخلت حياتي أرجوك يا رب تساعدني عشان أنمو في الإيمان بيك يا رب اديني القوة والحكمة إني أعيش كل أيامي ليك ساعدني اني دايما امشي معاك واعتبرك سيدي والهي انا بصلي في اسمك يا يسوع امين شكرا لكل اللي ردد معايا الدعاء ربنا يبارك حياتكم ويرشدكم عشان تعيشوا كل ايام حياتكم معاه امين